نشكر إلهنا الصالح الذي أعطانا أن نجتمع في هذا المساء المبارك في معية وقيادة وبركة قداسة أبونا الحبيب البابا تودس الثاني ولا شك أننا عندما نجتمع في هذا اليوم نتذكر تعب قداسته منذ أكثر من عشرين عام سنة تسعة وتسعين سيدنا البابا جاء هنا ورش المية في الجبل في الصحراء ولم يكن في ذلك الوقت أي ملمح للحياة بالمرة وكان لتعب محبته وخدمته الدائمة أن تتحقق النبوة الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج لقد زرع بدموع كثيرة ولا ننسى تعب محبته في هذه المنطقة كان وقتها ليس هناك إنسان واحد يسكن في المكان ولم يكن هنا ماء ولا كهرباء ولا عمال ولا أولاد مباني ولا أي حاجة بالمرة وكان العمل صعب جدا لكن محبته وغيرته سمحت ليه بل ألزمته أن يأتي ويخدم في هذا المكان ويرى بعيونه الدموع ويفرح اليوم بهذا اللقاء المبارك الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج احنا بنشكر سيدنا البابا على محبته ووفائه وتعبه ان احنا كثيرون يتعبون ونحن ندخل على تعبهم سيدنا البابا تعب هنا وخدم واحنا جينا نب... نكمل هذا العمل اللي بدأوا بالدموع واللي بدأوا بقوة عمل الإيمان بعمل الله في حياته احنا نشكر سيدنا كتير على محبته وتشريفه لينا في كنيسة القديسة الشهيدة مارينا اللي قصتها ومعجزاتها تملأ حياة كثيرين بركة شفاعتها تكون معنا بنشكر سيدنا الحبيب على محبته واتباعه ووفائه لخدمته الأولى ونشكر كمان أحبائنا الآباء الأساقفة المجتمعين معنا نيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام ونشكر أبونا رويس مرقص وكيل البطريركية اسكندرية والآباء الكهنة من إبرشية اسكندرية والآباء الكهنة أيضا من مشيرة البحيرة نشكرهم على تعبهم ومحبتهم ومشاركتهم لنا فرحتنا في استقبال والتمتع ببركة حبيبنا قداسة البابا طرابلس الثاني أطال الله حياته نشكرك يا سيدنا كتير إلى منتهى الأعمال
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا لوقا البشير في الاصحاح 18 عدد 35 لوقا 18 35 وده انجيل آه في القداس يوم الخميس بكرة اللي هو الخميس الرابع في الصوم المقدس ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك فقال يا سيد أن أبصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصره وتبعه وهو يمجد الله وجميع الشعب يزرعوا سبح الله نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أنا سعيد في هذا المساء المبارك أن يكون اجتماعنا الأسبوعي من هذه الكنيسة المقدسة كنيسة الشهيدة مارينا بالساحل الشمالي في مدينة العالمين وفي إبرشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وببركة مطرانها المحبوب نيافة الأنبا بخوميوس ومحبته وتعبه في هذه الإبرشية المتسعة الأرجاء ومنها هذه المنطقة منطقة صحراوية تماما مش زي النهاردة طبعا زي ما أشار سيدنا في كلمات البركة وكان وجود كنيسة في هذا المكان تخدم المتواجدين في منطقة الساحل الشمالي سواء مصيفين أو عابرين في الطريق أو مقيمين والحقيقة عمل ربنا بيتمجد كثيرا في هذه الأماكن وتشوفوا الأماكن دي بقت مليانة وزحمة وأنا جاي النهاردة كنت بفكر الاجتماع هيبقى فيه مثلا 20 30 واحد بس بس يعني آه، الأمور غير كده خالص حاجة جميلة نشكر سيدنا نيافة أنبا بخوميوس على محبته وبركة حضور أيضا الآباء الأسافة الأحباء نيافة أنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مريمينا في مريوط ونيافة الأنبا بابلي الأسقف العام في خدمته بالإسكندرية وأبونا رويس الوكيل وكيل في اسكندرية وكيل البطريركية الآباء الرهبان والآباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب نشكر الله انه اعطانا من خلال هذا الاجتماع ان نفتقد ابنائنا في اماكن كثيره وفي كنائس كثيره وما كانش الواحد يفكر ان ممكن اجتماع يوم الاربعاء الاسبوعي اللي كان مكانه الكاتدرائيه في القاهره بس ممكن يكون موجود في مناطق خارج القاهره وفي منطقه زي هنا في منطقه العالمين مع بداية الصوم خليت التأمل اللي نتأمل فيه أسئلة الله معنا فالملاحظة أن كل أناجيل قداسات الصوم الكبير يوجد فيها سؤال يسأله الله ويطرحه علينا بيسأله وبيطرحه علينا أحيانا السؤال يبقى بالصيغة المباشرة واضح وأحيانا السؤال يبقى بالتلميح مرات بالتصريح أو مرات بالتلميح وطريقة السؤال طريقة مهمة جدا في أن الإنسان يكشف نفسه كلنا لما دخلنا المدرسة عشان يكشف الإنسان معرفته وتحصيله ودراسته بيبقى فيه أسئلة في امتحان فالسؤال وسيلة يكشف بيها الله ذاتك ويقول لك أنت إيه وماشي في حياتك ازاي ويمكن تتذكروا معي أول سؤال سأل الله لآدم لما قال له كده آدم آدم أين أنت؟ سؤال أنت فين من نفسك؟ في إنجيل الجزء اللي قريته في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 18 اللي هو إنجيل قداس الخميس الرابع في الصوم واحنا واخدين يوم الخميس عبر أيام الصوم كلها في اجتماعنا بيسأل سؤال واضح جدا بس بيسأله من خلال معجزة السؤال جه من خلال المعجزة التي تمت في مدينة أريحة أريحة مدينة مشهورة وموجودة لغاية النهاردة ولها تاريخ طويل وفيها أقباط ساكنين ولنا دير هناك ولنا كنايس قبطية مصرية ولنا أباء بيخدموا هناك ضمن إبرشية القدس وأريحة دي تفكرنا بقصة زكة وتفكرنا بقصة يشوع في العهد القديم لها تاريخ طويل وأسوار أريحة إلى آخره لكن القصة أن المسيح كان يقول يصنع خيرا فراح بلد اسمها أريحة الناس ماشية وياه والزحام والجموع في وسط الزحام في واحد أعمى الأعمى ده معتمد على ودانه ودانه هي اللي بتسمع فابتدى يسمع أن في ضوضاء في دوشة فابتدى يسأل هو في إيه فقالوا ده يسوع معدي من هنا ابتدى هذا الرجل يصرخ واحد بيصرخ في وسط الجامع عشان يلفت النظر وابتدى يصرخ أول مرة قال يا يسوع يا ابن داود ارحمني فالناس اللي حوله قالوا له اسكت اسكت اسكت ايه حكاية اسكت دي بقى كان قديما يوجد ربط بين المرض والخطيه فلانه انسان ضرير اعمى كان زمان في العهد القديم وبحسب رؤياهم القديمه ان اللي عنده مرض صغير تبقى خطيته صغيره واللي عنده مرض كبير وصل لدرجه انه يبقى اعمى يبقى ده خطيته كبيره خالص فقالوا له اسكت يعني الدارة انت صاحب خطايا كبيرة اما هو فصرخ اكثر كثيرا ما سكتش وهنا هتبلنا فضيلة من فضائل هذا الإنسان الذي لا نعرف اسمه في هذه الفقرة الإنجيلية ولكن لما بنقرأ القصة أو المعجزة في إنجيل معلمنا متى وإنجيل معلمنا مرقس بنعرف إن اسمه بارتيماوس الأعمى صرخ كثيرا وقال يا ابن داود ارحمني طبعا الكتاب بيذكرها مرة واحدة لكن هو ضروري قالها إيه مرات ومرات ومرات ما سكتش فالمسيح سأله قال هاتوه واضح انه راجل اعمى يعني وباين انه اعمى وسألوا سؤال هو يسأله المسيح ويطرحه علينا في هذه الليلة ماذا تريد أن أفعل بك أنت عايز إيه السؤال يبدو للوهلة الأولى إنه يعني واحد أعمى هيبقى عايز إيه يعني يعني حاجة بديهية ولكن المسيح يطرح السؤال على هذا الإنسان الأعمى ويطرحه علينا أيضا واحنا في رحلة الصوم الكبير ماذا تريد أن أفعل بك أنت عايز إيه لو جينا نقف عند الرجل الأعمى بارتيماوس هنلاقي فيه ثلاث صفات رئيسية إنه أولا استمع سمع حضور المسيح في وسط الجموع ولكن سمعه لحضور المسيح اشتاق أن يراه وأرجو أيها الأحباء أن تقف عند هذا الفعل فعل الاشتياق يسموه كده في الحياة الروحية شوق التغيير يعني واحد مشتاق انه يبقى احسن يبقى افضل هو يعاني من فقد البصر اه طبعا زمان لا كان في طب ولا اخصائيين عيون ولا مستشفيات رمد كانش في الكلام ده كله ولكن كان عنده اشتياق داخلي يعبر عنه بصوته وبتكرار طلبه شوق التغيير هل عندك هذا الشوق هذه الإرادة عايز تتغير عايز تبقى أحسن عايز تبقى أفضل يا ترى عندك الاشتياق ده السنة دي أكتر من السنة اللي فاتت ولا الحياة خلتك تبقى آه، شعورك واشتياقك أقل ما في واحد كده يقول لك آه، ليس في الإمكان أفضل من مكان إلا اللي نبات فيه نصبح فيه وخلينا عايشين وخلاص أه، أيام بنقضيها وفي واحد لأ في واحد عنده الحيوية وعنده اشتياق أن تتغير حياته للأفضل دي نمرة واحد بالنسبة لهذا الرجل الأمر الثاني أن هذا الإنسان الأعمى آمن آمن بيسوع وأعلن إيمانه من خلال هذا الصراخ وهذا الإصرار الإلحاح مش قالوا له اسكت راح ساكت ما في واحد كده تلاقي نفسه قصير اسكت يسكت وخلاص خلصت القصه وفي واحد عنده اصرار وعايز يوصل بيشبه علي هذا الرجل الاعمى بارتيماوس يشبه علينا المراه الكنعانيه التي كانت ايضا تصرخ وراء المسيح من اجل ابنتها المريضه هو عرف او سمع عن المسيح سمع عن سيرته سمع عن معجزاته بس مش عارف يوصل له فجات له الفرصه الامر الثالث هو اول امر انه سمع واشتاق ان يرى الامر الثاني امن وايمانه في شخص المسيح عبر عليه بالصراخ والاصرار والالحاح الامر الثالث ان هذا الرجل طلب وحدد هو عايز ايه بالظبط وطبعا وهو بيطلب ماذا تريد أن أفعل بك فرد عليه يا سيد أن أبصر حاجة يعني محددة قالها وهو يتوقع أن ينالها بإيمانه فيصير فرحا نقول عليه كده توقع الفرح إنسان يتوقع الفرح في أحيان الإنسان وهو بيصلي بيصلي طلباته وكأنها بيأس أهو كأنه بواجب وفي واحد وهو بيصلي بيصلي برجاء وبأمل وبفرح في واحد وهو بيذاكر حاطط قدامه صعوبة الامتحان وفي واحد وهو بيذاكر بيحط قدامه فرحة النجاح الأولاني المذاكرة عنده دمها تقيل والتاني المذاكرة عنده خطوة للأمام وصعود والارتقاء درجة بدرجة ده كان حال هذا الرجل وصرخته وهو يصرخ أمام المسيح زي صرخة المزمور اللي بنصليها يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني يا رب فإني ضعيف اشفني لأن عظامي قد ارتجفت واحد فينا واحنا قاعدين دلوقتي يقول ايه طيب دي قصة واحد أعمى بالجسد وواحد آه، عايز يفتح احنا مالنا الحمد لله ربنا يحفظكم جميعا آه، أنينة موجودة وممكن تكون ستة على ستة ونكون بنشوف والحمد لله هقول لك لا وقف لحظة قد يكون الإنسان أعمى وهو مبصر وتعالى أقول لك بعض الصور مش كلها في واحد إنسان ممكن يكون أعمى عن جمال الخليقة التي أوجدها الله من أجل الإنسان الدنيا اللي احنا عايشينها دي جمال الخليقة جمال الخليقة في الفلك في النجوم في الشمس في الهواء في المياه في البحار في النباتات في الحيوانات في فصول السنة من شتاء لربيع لصيف لخريف في مرور السنوات جمال الخليقة أحيانا إحنا ننسى جمال الخليقة ده أحيانا الإنسان ما يشوفوش شوف كده صاحب المزامير يقول إيه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه جمال الخليقة يا ترى أنت واخد بالك من جمال الخليقة والطبيعة جمال الخليقة يجعل الإنسان يحافظ عليها ولا يلوثها يعني مثلا إحنا عندنا نهر من أعظم أنهار العالم نهر النيل وتعتبر خطية من يلوثه سواء فرد أو جماعات ما هو ده الخليقة اللي ربنا أوجدها لنا حتى الشارع اللي بنمشي فيه حتى المية اللي بنستخدمها حتى لقمة الخبز اللي بناكلها يا ترى بنحافظ على جمال الخليقة في واحد يقول لك وأنا مالي وفي واحد يهتم صغيرا أو كبيرا بهذا الجمال إذا لم يهتم الإنسان بجمال الطبيعة فيحسب كأنه أعمى يحتاج أن يبصر ده واحد واحد تاني إنسان ممكن يكون أعمى عن معرفة الخلاص الدنيا اللي هي ومش قادر ياخد باله ان المسيح جاء من اجله وتجسد من اجله وصلب من اجله وسفك دمه على الصليب حبا فيك في واحد معرفة الخلاص مش قادر يعيشها ولا يفهمها وعايش في الخطية أي شكل بقى من أشكال الخطية ده في واحد أحيان يعيش العكس بقى إن أحيان يقول يا ده أنا عشت في خطايا كتيرة بالتأكيد ربنا زعلان مني بالتأكيد ربنا مش هيغفرها ليا ويبتدي يكبر هذه الفكرة في داخله وتكون النتيجة انه لا يعيش حياته صحيحا ولا يعيش فرحة الخلاص دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية مفيش خطية كبيرة على دم المسيح بس يا ترى انت بتعترف بخطيتك بتتوب عنها يا ترى بتحاول تنقي قلبك في واحد أعمى عن معرفة الخلاص والحياة مع المسيح المخلص في واحد زي بولس الرسول يقول ويفتخر بالمسيح المصلوب ليه يا بولس بتفتخر بالمسيح المصلوب قال أصل هو اللي فداني هو اللي خلصني هو اللي رفع عني في واحد ينظر للمسيح مش صلب من اجل العالم فقط ده صلب من اجل خطاياي الخاصه والشخصيه ولا سبيل للانسان في اي مكان ان تمسح خطيته وتمحى الا بدم المسيح ليس باحد غيره الخلاص زي ما بيعلمنا سفر الاعمال ليس باحد غيره الخلاص فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه الظلمة ما أثرتش فيه ظلمة الخطية ده واحد أعمى أعمى عن معرفة الخلاص في واحد تاني صورة تالتة من صور الإنسان الأعمى هو الأعمى عن نور الوصية وصية الكتاب الكتاب المقدس اللي قدامنا واللي في بيوتنا وأحيان بعضكم بيحفظوا على آه، الأجهزة الحديثة اللي موجودة في إيدينا نور الوصية مش الشطارة يكون على الموبايل ولا على ال- الايباد ولا وياي على اللابتوب موجود الكتاب المقدس واحيانا يبقى موجود عربي وانجليزي ولغات اخرى واحيانا يبقى فيه امكانيات البحث والحاجات دي كلها مش دي الشطاره الشطاره ان يكون هذا الكتاب محفوظا في قلبك معروفا في حياتك الوصيه بتعيشها مره من المرات واحد راح لمعلمه وقال له اشرح لي المزامير علشان اعرف اعيش بيها وانا بصلي ابقى فاهم فقال له يلا نبتدي الدرس الاول يلا نبتدي في المزمور الاول طوبى للرجل الذي في اول ايه فابتدى يشرح له يعني ايه طوبى ويعني ايه الذي ولم يقف ولم يجلس وابتدى يشرح له بعد ما شرح له ايتين كده قال له كفايه كده النهارده وبقى اجي اخد الحصه الثانيه صاحبنا معلمه انتظره يجي تاني يوم ما جاش تاني اسبوع ما جاش تاني شهر ما جاش بعد ست شهور جه فبيقول له فينك قال له جاي اخد الحصه الثانيه قال له الحصة التانية بعد ست شهور بعد ست شهور قال له اه ما انت علمتني في الحصة الأولانية أول آيتين وأنا ذاكرتهم وحفظتهم وعشت فيهم واتدربت عليهم وصاروا جزء من حياتي فصارت الوصية لي نور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي في واحد أعمى عن عمق الإنجيل وعن فرح الإنجيل في واحد تلاقي حياته كده ما فيهاش فرح أقول لك سبب سبب بسيط قوي إن الإنجيل مش بيقراه ومش عايش جواه ومش بيحفظ منه طب ليه؟ لأن كلمة إنجيل في حد ذاتها معناها بشارة مفرحة يعني مجرد الإنجيل ده تقرأ فيه تحفظ منه تعيش بيه مجرد كده تمتلك الفرح فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح زي ما بيعلمنا القديس بولس الرسول في واحد أعمى عن الإنجيل مرة حكيت حكاية كده يمكن بعضكم سمعها عن بيت كده شيك من البيوت الشيك خالص في ترابيزة كده معمولة بالقيمة وجميلة ومحطوط عليها الإنجيل كتاب المقدس كده كتاب كبير كل يوم الأم في البيت بتقوم تنظف البيت فبتشيل التراب فبكده عندها زي منفضة صغيرة الريش دي بتشيل بيها التراب فبتيجي على الإنجيل المحطوط على الترابيزة الشيك تشيل التراب فجه في يوم ابنها قال لها ماما هو الكتاب ده بتاع مين؟ قالت له بتاع ربنا بتاع المسيح قال لها طب ما نرجعه للمسيح قالت له ليه بتقول كده قال لها انت كل يوم تقفي تشيلي التراب من عليه وما فكرتيش ولا مره تفتحي الانجيل وتقري منه اه واحد اعمى هو اللي مقفول لإنجيل كتابه عنده وما بيفتحوش معناه ايه ما هو يمثل هذا الانسان الاعمى صورة رابعة من صور الإنسان الأعمى في طريقه هو الإنسان الأعمى عن معنى الكنيسة مفهوم الكنيسة شوف بنصلي مثلا في قطع الساعة الثالثة ونقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قيام في السماء يا ترى الكنيسة عندك هي السماء ولا الكنيسة هي الزحمة ولا الكنيسة عدم النظام ولا الكنيسة هي الصوت والدوشة ولا الكنيسة عدم احترام المهابة بتاعتها والوقار كنيسة ايه الكلام ده لنا كلنا يا ترى الكنيسة مفهومها ايه عندك يا ترى الكنيسة التزم فيها جاي اقابل المسيح شخصيا ولا الكنيسة مجرد اجتماع بنجتمع فيه وخلاص ولا الكنيسة فيها نوع من الهرجلة الكنيسة شكلها ايه هل ممارسة الأسرار جوه الكنيسة هل بنمارسها بوعي هل بتمارس السر عندما تتقدم للتناول تتقدم بقلب نقي ده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة غريبة الشكل يقول أتستطيع أن تقبل ملك بفم قذر شوف العبارة في صعوبتها يليق أن تكون حياتك بلمعان الأواني المقدسة التي نتناول منها شوف الصينية اللي بنتناول منها بتلمع ازاي شوف الكاس اللي بنتناول منه بيلمع ازاي شوف المسير اللي بنتناول بيه بن- بيلمع ازاي معنى الكنيسة مفهوم الكنيسة وهكذا عندما نغني الألحان ونسبح بالتسابيح ونرتل كلها أشكال من الصلوات هل نقدمها بالقلب الخاشع في واحد وهو بيقول لحن او بيقول ترتيله او بيقول مديحه او اي جزء من الاجزاء الموسيقيه في الكنيسه يقولها بروحه بروح العباده وفي واحد يرتلها باظهار مهاراته الشخصيه الكنيسه مش كده هل الإنسان الأعمى عن مفهوم الكنيسة في واحد أعمى عن مفهوم الكنيسة ما يعرفهاش صورة خمسة من صور الإنسان الأعمى هو الأعمى عن محبة الآخرين وخدمة الآخرين الله عندما خلق كل إنسان فينا خلقه لرسالة اوعى تفتكر ربنا كده اوجدك في هذه الحياه بلا رساله ابدا كل واحد فينا اوجده الله وخلقه على هذه الارض لرساله عشان كده الانسان فينا بيتسمى فرد وفرد جايه من كلمه فريد وفريد يعني ما فيش زيه شخص فريد مميز الله الذي اوجدك اوجد لك رساله ودور ممكن ممكن واحد يبقى له دور ممكن واحد الدور بتاعه صغير واحد مسؤوليته كبيرة واحد مسؤوليته النهاردة في المكان الفلاني وبكرة في مكان آخر لكن يا ترى انت فيك روح خدمة الآخرين الروح لأننا نعيش في مجتمعات ينبغي أن نتحلى بهذه الصفة خدمة الآخرين وكلمة الآخرين هنا لا تعني عشان أنت مسيحي بتخدم المسيحيين بس لا تعني تخدم أي إنسان المسيح ذاته خدم كل إنسان هل أنت رسالة محبة لكل إنسان؟ أحكي لكم قصة من قصص الأطفال الصغيرين قصص الأطفال اللي في حضانة الأم ودت ابنها لأول مرة في الحضانة في أول يوم وقعدت بقى تحليله المدرسة والحضانة والفصل وال- والأولاد ويعني تشجعه وت- تفرحه بال- إنه هيبتدي بقى د- ال- ال- السنين الدراسية بتاعته بعد ما رجع أول يوم قالت له يا حبيبي فرحت في الحضانة لا حلوة خالص يا ماما قالت له انبسطت هناك لا آه, آه حد ضايقك لا مبسوط لعبت واخواتك والاولاد اللي في الحضانه قال لها لا قلت له لا ليه هما ما لعبوش قال لها لا ده كلهم لعبوا النهارده ده كل الاولاد لعبوا كل البنات لعبوا قلت له وانت ما لعبتش ليه قال لها اصل انا قعدت عشان احرس الشنط بتاعتهم الشنط بتاعته هو صغ- عمره أربع سنين لكن عنده إحساس بالمسؤولية أو بوادر الإحساس بالمسؤولية كأنه يعني بمفهومنا احنا الكبار كأنه حرم نفسه من اللعب في سبيل انه يخدم الآخرين ويحرس الشنط بتاعته بمفهوم طفل طبعا هل فيك الروح دهيت هل إيه يقول لك فلان ده خدوم يعجبني قوي التعبير ده يقول لك فلان ده خدوم والخدمة بيوجهها حبا في الله مش عشان سين أو صاد في واحد أعمى عن خدمة الآخرين في واحد ربنا حافظ عليكم عايش في أنانية مطلقة وأنانيته دهيت بتخليه ما يبصش غير لنفسه الخلاصة أن الإنسان قد يكون أعمى ويحتاج أن يقف أمام المسيح ويطرح عليه السؤال ماذا تريد أن أفعل بك ممكن تقف قدامه وتقول له يا رب افتح عيني عشان أشوف جمال الطبيعة والخليقة أو تقول له يا رب افتح عيني علشان أعرف خلاصك وكم هو ثمين أو تقول له افتح عيني يا رب علشان أفهم وصيتك وعيشها وافرح بيها أو تقول له يا رب افتح عيني علشان أقدر قيمة الكنيسة عروستك أو تقول له يا رب افتح عيني عشان أقدر أخدم الآخرين حتى ولو بكلمة المسيح لما هيسألك السؤال ده هيعمل بالظبط وياك زي ما عمل ويا هذا الإنسان الأعمى المسيح سمع له صراخه وألمه وتحنن عليه لو أنت بتتكلم من قلبك زي هذا الإنسان بارتيماوس لو أنت بتصرخ من قلبك المسيح سيسمعك لو أنت بإلحاحك وإصرارك وجديتك المسيح هيسمعك ده أول مكسب المكسب الثاني أن المسيح رأى فيه إيمان تقولي هو الإيمان بيتشاف يقول لك آه طبعا الإيمان بيتشاف أنت فاكر الم- المفلوج المدلب من السقف أصحابه كانوا خمسة صاحب فيهم تعبان وعيان لفوا بيه في كل حتة أخيرا سمعوا المسيح موجود في البيت خدوا صاحبهم مش عارفين يدخلوا جات لهم فكرة جميلة يلا بينا نطلع على السطح ونشيل خشب السطح وننزل هذا المفلوج وابتدوا هم الأربعة يمسكوا أربع حبال وينزلوا هذا المفلوج على فرشته أمام المسيح لما تقرا القصه وهذه المعجزه تقرا فيها يقول لك ولما راى المسيح ايمانهم شفاه من اجل ايمانهم من اجل فكرهم الايمان يرى بالاعمال المسيح راى ايمانه ايضا في الحاحه المستمر يا يسوع ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني وتكرار هذا النداء زي ما احنا بنصلي في الكنيسه في صلواتنا ونكرر كلمه كيريا ليسون احنا مش بنكررها باطلا احنا بنكررها من اعماق القلب كنداء امام الله قول له يا رب ارحمني زي ما كنا بنرتل من شويه المسيح ايضا اختبره قال له ماذا تريد ان افعل بك احيانا الواحد يقف قدام المسيح ويطلب حاجه صغيره قوي يعني ممكن الراجل ده كانت حياته عباره عن ايه يجيبوه كل يوم يحطوه على في الشوارع يمد ايده كده ولله يا محسنين وكل يوم اخر اليوم اخر النهار يشوف اتجمع في ايده مال قد ايه ودي حياته فيمكن كانت كل طموحاته في قرش يتحط في ايده اما هذا الرجل فكان منتبها كان منتبها جيدا زي ما بيقول لنا الكتاب اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم الخلاصه يا اخوتي الخلاصه ان السؤال ده بيطرحه علينا المسيح النهارده ماذا تريد ان افعل لك انت عايز ايه وعايز اقول لك ثلاث ملاحظات اخيره وانت بتسمع سؤال المسيح عشان تقرر اول ملاحظه انتهز الفرصه انتهز الفرصه قد يتحرك روح الله في قلبك ويديك كده شكل من اشكال زيارات النعمه انتهز الفرصه فرصه شيء سمعته فرصه فتحت انجيلك فرصه رحت كنيستك فرصه لخدمه اخر انتهز الفرصه فقد لا تاتي الفرصه مره اخرى خليك شاطر الفرصة قد لا تتكرر انتهز الفرصة ماذا تريد أن أفعل بك لو سألك المسيح هذا السؤال في هذه الليلة ماذا تريد أن أفعل بك وانت واقف كده في مخدعك وبتصلي هتقول له ايه حدد اجابتك حددها انا مره حكيت حكايه كده لطيفه مفيش مانع اكررها ان على اطفال صغيرين كانت بتخدمهم واحده رهبه في اوسط افريقيا وهي بتخدمهم في حته بعيده عندهمش كنايس ففكرت كده انها لو جابت اتوبيس وجمعت الاطفال وودتهم اقرب كنيسه تبقى عملت خدمه كويسه الكلام ده كان زمان من حوالي مثلا 60 70 سنه كانت لسه مفيش اتوبيسات مشهوره ولا كتيره ولا في وسائل اعلام الناس تشوف تلفزيون تشوف شكل الاتوبيس فلما قالت للاطفال قالت لهم يلا بينا نصلي عشان ربنا يجيب لنا اتوبيس فالولاد الصغيرين كده رفعوا ايديهم قالوا يعني ايه اتوبيس مش عارفين يعني ايه اتوبيس فجابت سبوقه ابو اشيره ورسمت الاتوبيس بالصدفه التباشيره كان لونها ازرق فالولاد هم واقفين يصلوا قالوا ايه يا رب ابعت لنا اتوبيس ازرق هي استغربت هي رسمته كده بتباشيره زرقاء قعدوا يصلوا يصلوا لغايه ما في يوم ربنا بعت لهم اتوبيس بعتوا على عنوان الدير بتاع الرهبه فوقفت قدام الام الرئيسه وقالت لها بصي لو كان الاتوبيس لونه ازرق يبقى جاي للخدمه بتاعتي لو جاي بأي لون تاني يبقى جاي لأي خدمة تانية وتكتب الأم الرهبة دهيت وتقول كم كانت دهشتي لما لقينا الأتوبيس لونه أزرق حدد انتهز الفرصة ارفع قلبك وحدد إجابتك الملحوظة التانية احذر المعطلات ممكن البشر يعطلوه زي ما كانوا بيعطلوا صاحبنا يقولوا له اسكت اسكت ممكن البشر يعطلوك ممكن الجموع تعطلك ممكن الانشغالات تعطلك ممكن الشهوات تعطلك ممكن الشكوك تعطلك احذر احذر حد يعطلك في مسيرتك زي بالظبط كده الام اللي هي عندها ابنها عايزه تصحيه يروح للقداس الصبح فتروح قايله له ايه؟ هي فلان يلا قوم ولا اتاخرت؟ فطبعا النومه حلوه بالنسبه للطفل الصغير فيقول لها ايه؟ اتاخرت. لا لازم تشجعه احذر حد يعطلك صديق او فكره احذر او عاده احذر ان حاجه تعطلك عن مسيرتك وحياتك وبرغم انه كان اعمى وقالوا له اسكت وكرروه كرروا العباره دي قدامه لكن هو ما سكتش هو اصر احذر المعطلات اخر حاجه اشكر الله لان هذا الرجل بعد ان نال نعمه البصر والنظر يقول لنا الكتاب كده وفي الحال ابصر وتابعه وهو يمجد الله وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله أشكر الله دائما أشكر الله بتسبيحك أشكر الله بتمجيدك أشكر الله بصلواتك اشكر الله بأصوامك اشكر الله بقلبك المرفوع دايما خلي حياة الشكر حاضرة فيك قصة بارتيماوس الأعمى وهذا السؤال الذي يطرحه علينا آه، المسيح ماذا تريد أن أفعل بك هي أحد الفصول الإنجيلية اللي فيها السؤال واضحا وصريحا ويكشف الواحد عايزك لما ترجع البيت النهاردة افتح إنجيلك في لوقا 18 في عدد 35 واقرأ القصة المعجزة باختصار وقف قدام السؤال ده والمسيح بيسأله لك ماذا تريد يا رب أن أفعل ماذا تريد أن أفعل بك ماذا تريد أن أفعل بك؟ المسيح بيسألك وعليك الإجابة اقف في صلواتك وارفع إجابتك لمسيحك يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا حياة مجد اسمه القدوس وبالذات وإحنا في زمن التوبة في فترة أيام الصوم المقدس يباركنا المسيح بكل بركة روحية يرانا في احتياج إليها له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين امین اللیلویا زبسه بطری که ایو که آگیو بلیغ ماتی که نیمتیای انوشه بولن گوه مجه اوپن شویس ایسوز به سی تاور نسته وینریه گونه من اونه من اگور صوت خن نوفي صوت مونو ونايضان عاكت شي تاري سموي سيستيمت اوي بنت من شي صدق مثلو انت يا كوبينو جنا انت ما صالا بك صوت بنت دافيد تي صوفيا انت سولومون ابن ما بركليتون في تفضيل يا بوستولوس شوي تبقى عريب ومخرب الطهويرات من بنيوت الطايوت العرش رفسي بابا بطاودروس نم بنيوت بمتروبوليتيس أبا بخوميوس نم نيوت الإبسكوبوس نيتين إيمان فنوت الدفتر إتقرو أوهي جنو إترونوس ران ميش رون بينم هنسيو إنيريني كون انتك سبيو إنو غاجي تيروس أبيسيت إنو إن شاء الله جن كولم طبي بخرسوس إيري كنت كان إنو بينا لبولخن أويريني كتابك نشتين نايكر يلا eleison, Kyrie eleison, Kyrie flogison, emin esmo ero, esmo ero, simetania con evol moeri esmo.
لا تراء الله علينا وباركنا واظهر وجهه علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشهر الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات لا ترفعها عنا في كل حين وياتي الاله القديسه الطاهره مريم والاربعه المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال و24 قسيس واربعه غير المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطامات السماء وكل الذين ارضوا رب اعمالهم الصالحه منذ ادم الى اخر الدهور بركه القديسه مارينا الشهيده وبركه قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليله وبركه هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح بركه امنا العذراء اولا واخيرا بركتهم المقدسه ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا امين بخريستوس بالنوتي Emin esmo.
أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابدي والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم ومع روحك أيضا.
كل مرة وانتم طيبين باسم أولادك سيدنا الحبيب نقدم لك هدية بسيطة على